وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أعطى وقدر وعز واقتدر لا محيد عنه ولا مفر ذي العرش المجيد والأمر الرشيد والبطش الشديد الملك ملكه والحكم حكمه والخلق خلقه والأمر أمره يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد أحمده سبحانه وأستغفره أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجد والعز والمنعة لمن أطاعه واتبع أمره والعار والذل والصغار والشنار على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه أما بعد فهذا عود حميد إلى الحجاب كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحجاب وعن الشبهات المتعلقة بالحجاب التي تحول بين المرأة وبين الحجاب وفي هذه الليلة المباركة نستأنف المسير في حلقة تحت عنوان الحجاب المتبرج الحجاب المتبرج نعم الحجاب المتبرج نعم لكن دعونا أولا نسمع شكوى من شاكية تقول أكثر من عتابي بعد لبس الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي كالسحابة ولكن كيف كيف أنزعه كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل صار مني كبعضي سرت فيه جليلا لن أميط غطائي رغم مر الجفاء شرع ربي دليلي لا والأدعياء لست أنزعه كيف أقصي حجابي بعد صدق المتاب كيف أعصى إلهي ضل عني جوابي جاءني بالوعود ناصح ذو وعود ربة الحسن عودي للهنا والسعود جال فكري وحار تارة بعد تاره بت أسأل نفسي هل أزيح الخمار ولكن كيف أنزعه من يعش في الهداية لم يمل للغواية رب ثبت فؤادي وامح عني الخطايا من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شرع ربي وليدم في العبادة كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل صار مني كبعضي سرت فيه جليلا لن أميط غطائي رغم مر الجفاء شرع ربي دليلي لا والأدعياء لست أنزعه أيها الأب الرحيم أيها الزوج الغيور أيتها الأم الحنون أيتها المسلمة الفاضلة أين نحن من الحجاب الشرعي أين نحن من الحجاب الشرعي الذي أمر به ربنا وأمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم إن المسلم الغيور ينظر إلى أحوال الكثيرات من النساء والبنات فيندى جبينه خجلا ويقشعر بدنه أسفا وينخلع قلبه كمدا يكفيك يا عبد الله أن تخرج من بيتك إلى الشارع أو إلى المتجر أو إلى الوظيفة أو إلى الجامعة وما أدراك ما الجامعة لترى بعينيك وتسمع بأذنيك إذا لها لك الأمر واستهوتك أحزان فالعين باكية والقلب حران فإذا رأيت وسمعت وغلت دماء الغيرة في العروق فاصرخ مع الصارخ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فيه إسلام وإيمان سوف ترى المرأة الكاسية العارية وقد صارت بجوار زوجها وقد وضع ذراعه في ذراعها ومشى إلى جوارها فرحا بتبرجها مسرورا بسفورها فخورا بعريها سوف ترى أباها وقد أهمل تربيتها على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا ورأى حالها المزرية فلم تتحرك شفتاه ببنت كلمة وغض الطرف عنها وتركها سادرة في ضلالها ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما ترى أمها تسير بجوارها والبنت باسترتش ببضي عريانة وأمها لا تزجرها بكلمة لا تنهاها عن هذا الحرام بل ربما حرضتها على الحجاب حتى يأتي نصيبها بفاسق مثلها في أم تقول لبنتها اتعري انت تقعدي مكمكمة نفسك كده ولفة نفسك مكمكمة نفسك سيبي شعرك كده والبسي حاجة قط وبنص كم وحاجة مضيقة عشان يجي لك نصيبك عشان يجي ابن الحلال ولا حول ولا قوة إلا بالله الصحابيات كنا يستزدن النبي في تطويل الثياب والآن ملايين من النساء قد قصرن الثياب وظننا أن هذا أمارة على التحضر والتقدم وهو أم التخلف وصدق الشاعر الذي قال في امرأة تقصر ثيابها قال لحد الركبتين تشمرين لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين تمشمرة ليه معدية ترعى لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين أما لو اقتربت يا عبد الله من الشواطئ في الصيف لشاهدت الوحوش البشرية والذئاب الإنسية في أوضاع يندى لها الجبين وكأنهم وهم عرايا وحوش الغابات أو حيوانات الأضغال ولا حول ولا قوة إلا بالله أخواتي أين نحن من الحجاب الشرعي لقد انتشر الآن بين البنات حجاب يحتاج إلى حجاب أيوة أنت الأول كنت ببنطلون كنت بستريتش كنت بتلبس القط والسواريهات كان ظهرك عريان و... وكنت مسيبة شعرك دلوقتي لبست أشرب كده وعينة خمار عينة خمار على بنطلون انتشر الآن بين النساء حجاب متبرج حجاب يحتاج إلى حجاب أختي في الله يا بنتي والله العظيم أنا أحب لك الخير وأغار عليك والله أنا أغير على كل مسلمة كما أغار على زوجتي كما أغار على ابنتي والله يا بنتي والله العظيم أنا عايز مصلحتك عايز الخير ليكي أختي في الله يا من تحبين الله عز وجل يا من تحبين رسوله صلى الله عليه وسلم اعلمي أن أعداء الحجاب والحياء والعفاف حاولوا كثيرا أن يجروك إلى العطن والعفن أن يجردوك من ثياب العفاف من الحجاب فلما رأوك عازمة على تنفيذ أمر الله وعلى اتباع رسول الله راحوا يتعاملون مع الحجاب بطريقة إبليسية خبيثة ماكرة راحوا يروجون لحجاب مبتدع حجاب متبرج حجاب يحتاج إلى حجاب حجاب متبرج على أنه حل وسط وهو حل وسط على أنه حل الوسط وهو حل وسط حجاب متبرج ترضي المرأة من خلاله ربها وفي نفس الوقت تسير المجتمع أنا بنت في الجامعة أنا دكتورة أنا مهندسة أنا بنت أغلو لا زغلو تسير المجتمع ها وترضي نفسها كامرأة حجاب أنيق فيه أناقة وفيه مسايرة للمجتمع والسبب في انتشار الحجاب المتبرج ده من وجهة نظري أمران الأول بيوت الأزياء التي أشفقت من بوار تجارتها فراحت ترمي بحجاب ممسوخ لا يمت إلى الحجاب الذي فرضه الله بصلة ده مش الحجاب اللي ربنا قال عليه بيوت الأزياء ثانيا اسمحوا لي وسامحوني ثانيا بعض الدعاة هداهم الله الذين ميعوا كل القضايا وراحوا يروجون لأشياء لا تخضع لقرآن ولا لسنة ولا تسمع منهم قال الصحابة قال الأئمة قال الله قال رسوله إنما يسايرون أهواء الناس يسارعون في هوى الناس آه ميعوا كل حاجة الغناء مع الموسيقى حلال إنه رسالة التمثيل رسالة واحدة كانت فنانة تطلع وهذا يقبلها وهذا يفعل وها وها وترقص هنا وهناك تركت هذا العطن لا لا تت... اوعي ايه اللي عملتيه ده ارجعي تاني انا عايزك جوه الله التمثيل ده رسالة ارجعي تاني ارجعي انت بتقدمي رسالة عظيمة انت معاكي هدف نبيل هؤلاء الذين ميعوا كل القضايا لا بأس بالتمثيل بالغناء الموسيقى الموسيقى التبرج سموه احتشام ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب يا عم الشيخ ما هي أوصاف الحجاب الذي أمر الله به أنا عايز كل امرأة تراني الآن تنتبه عشان تشوف يا ترى هي لابسة حجاب كما أمر الله ولا حجاب كما أمرها هواها كما أمرها الشيطان عايزك تطبقي الكلام ده على اللي انت لابساه عشان تشوفي نفسك فين اوعي تقولوا اوعي تقولي لي يا عم الشيخ انت ما شفتنيش زمان ده انا كنت بمشي باستريتش وباضي وسواريهات وقط و... و... يا عم انت جاي يعني يا عم انا احسن من الاول لا يا بنتي لا اسوه في الشر الاسوه في الخير دايما في الخير ايه رايك يا اختي في الله في رجل لا يصلي واحد ما كانش بيصلي فلما سمع القرآن وسمع السنة قال سأصطلح مع ربي وأتوب وأصلي إلا أنه يكفيني أن أصلي في كل يوم الفجر والعصر فقط هل هذا يقبل منه؟ كده تاب؟ كده صلى؟ فين الصلاة؟ النبي قال خمسة كل يوم تقول لك كفاية اثنين بس اثنين بس هل هذا يقبل منه؟ أبدا إيه رأيك في واحد ما كانش بيصلي ولا قال هصلي بس مش هبطل حرام مش صايم رمضان عندي فلوس مش مطلع زكاة الكلام ده مش جاي على مزاجي أنا مش داخل دماغي كفاية الصلاة بس أيقبل منه واحدة متبرجة كانت عريانة هداها الله من الضلالة وصارت تعرف قيمة لحمها فصارت تعرف أن الله أكرمها بالحجاب قالت هتحجب زي ما ربنا قال بس هتحجب على مزاجي بقى البس بنطلون جينز ومن فوق كده اشرب صغنن كده حرير جميل واحط نص كيلو بويه على وجهي وانا الان محجبه وتظن انها في ايمان فاطمه او عائشه يا بنتي مش هو ده الحجاب مين اللي ضحك عليك من الذي وسوس في راسك طب الحجاب اللي ربنا امر بيه شكله ايه اسمعي اسمعي قال اهل العلم إن الحجاب الذي يرضاه الله عز وجل ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم له أوصاف ثمانية أوصاف ثمانية الوصف الأول أن يستر كل البدن على الراجح أو كل البدن عدا الوجه والكفين عند فريق من أهل العلم مش هنخوض في الخلاف ده دلوقتي الشرط الأول يستر جميع البدن على الراجح أو كل البدن عدا الوجه والكفين عند فريق نحترمه من أهل العلم ونتأدب معهم بأدب الخلاف الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه إذ أن المقصود من الحجاب ستر الزينة فمن غير المعقول أن يكون هو نفسه زينة مش معقول وإياك تفهمي إن أنا بقول لك من الكلام ده ممنوع تلبسي حجاب لونه غير الأسود لا ينفع تلبسي حجاب لونه بني لونه رصاصي لونه أزرق لونه ممكن مش مشكلة وإن كان السواد أفضل إنما ما يكونش فيه بهرجة ثالثا أن يكون سفيقا يعني ثخينا لا يشف عما تحته لابس هدوم طويلة صح بس خفيفة جسمك عريان من تحتها ده حجاب لما رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات كاسيات عاريات لابسة طويل بس جسمها عريان من تحت الملابس الخفيفة طب فين يا بنتي كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا اسمع الحديث الجميل ده شوف ستين عائشة كان عندها غيرة ازاي أخرج الإمام مالك في الموطأ أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار يشف عن جبينها خمار لابسه مغطي جبينها بس خفيف يشف عن جبينها النهارده تلاقي واحدة لابسة أشر ومطلعة القصة تقول لك أنا محجبة بأمارة إيه شوفي ستين عائشة عملت إيه دخلت عليها امرأة تلبس خمار يشف عن جبينها فشقته عائشة وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار سفيق فكستها الشرط الرابع لابد أن الحجاب يكون في اطفاض غير ضيق تقول لي أنا الحمد لله لابسة وسترة نفسي زي الفول بص جل... الفستان بيجر في الأرض العباية بتجر في الأرض آه بس حط لي حزام في النص ليه حزام عند الخصر ليه عند الخصر يفصل الجسد كأنك عروسة المولد ليه عاملة كده طب ما هو بيفصل كده الجسم يا بنتي لازم يكون في اطفاء غير ضيق عشان ما يصفش شيء من الجسم لما رواه الإمام أحمد وأبو داود وكل كلمة بقولها بإسناد ده حديث أهو عشان ما يعني حتى لا يختلف علينا جاهل لما رواه أحمد وأبو داود والحديث حسن صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة القبطية ثياب كان يصنع في مصر يصنعه الأقباط وكلمة قبطي معناه المصر القديم سواء كان مسلم كان بوذي كان كافر أيا كان دينه القبطي يعني المصر القديم قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلاله إني أخاف أن تصف حجم عظامها يبقى لازم الحجاب ده يكون في اطفاض مش ضيق يصف السوءات والعورات ستنا فاطمة اللهم ارضى عن فاطمة يا رب وعن جميع آل البيت وعن جميع الصحابة يا رب شوفي حياء ستنا فاطمة حياء ستنا فاطمة اللي بتلبس لي هدوم ضيقة وتقول لك أنا محجبة تلبس عينة خمار يا دوب الخمار نازل لحد هنا والعباية ضيقة تفصل حجم الصدر تقول لك محجبة شوفي بس حياء ستك فاطمة بنت النبي ستنا فاطمة قالت في آخر عمرها لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها المرأة لما تموت وتتكفن يحطوا عليها ثوب ملاية فبرضه محجمة مبينة حجمها ستنا فاطمة ده مش عاجبها استقبحته فقالت لها زوج النبي يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة أوريك حاجة بقى بتوع الحبشة كانوا بيعملوها عند دفن النساء قالت لها إيه فدعت بجرائد جابت جريد جريد النخل فدعت بجرائد فحنتها يعني جابت كل جريدة كده لوتها عملتها قوس فوق السرير بتاع الجنازة الخشبة قوس كده الجرائد وألقت من فوقها ثوبا فقالت ع... فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد ستنا فاطمة عندها حياء حتى بعد موتها عايزة تستر سترا كاملا وانت لابسه حزام في النص وضيق من هنا ومن هنا وتقولين هذا حجاب لازم يكون فضفاض يا بنتي فضفاض غير ضيق خمسة من شروط الحجاب اللي ربنا يرضى عنه ألا يكون مبخرا ولا معطرا محجبة وحط ريحة وانت خارجة منتقبة ومغرقة نفسك كولونيا وانت خارجة طب ما ما ينفعش ما ينفعش تحط برفانات وانت خارجة لما رواه النسائي وأبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية الكلمة صعبة بس ده حديث النبي ثابت أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية بل ذكر الإمام الهيثمي في كتابه الزواجر الجزء الثاني صفحة 37 عشان اللي يحب يراجع يراجع أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها من الكبائر ولو أذن لها زوجها ستة من أوصاف الحجاب الشرعي ألا يشبه لباس الرجال ما تلبسيش حجاب يشبه حجاب الرجال لما رواه البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولما رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل بقى في لخبطة النهاردة تلاقي شاب كده حليوة واد كده large sense واد كده مقطع السمكة وديلها لابس سلسلة وانسيال وفي لا بشوف شباب النهاردة لابسين حلقان في ودانهم شاب كده طول عمود الجامع لابس حلق في ودنه ولابس حرير ايه ده ونساء يلبسن ثياب عامة البلوى في لبس الرجال لها لابسه بدله طب البلوى عامة ان البدله دي بتاعت الرجال انت ست لابسه بدله ليه لا وجرافطه طب ليه الشرع يا بنتي لما نهى عن تشبه الرجال بالنساء في الثياب كان له مقصودين الاول الفرق بين الرجال والنساء النهارده بنتلخبط تلاقي واحد جاي من بعيد كده تحت ده راجل ولا ست ما هو شعره طويل قوي ولابس سلسلة ولابس بمبم سخسخ وماشي كده حتى ماشية ايه يا ابني انت انت انت نوعك ايه بالظبط هو ربنا خلق ذكر وانثى انت خنثى واقف في النص اطلع مع الرجاله او انزل مع الحريم اه ثم احتجاب النساء ده المقصود الثاني احتجاب النساء بلبس ما يناسب في الستر والحجاب اول اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا حبيبنا
ازي فضيلتك يا فضيلة الشيخ الحمد لله كل عام وحضرتك بخير وحضرتك بخير معلش لو تكرمت ليه عند حضرتك سؤالين هم خارج موضوع الحلقة لو تكرمت اتفضل ربنا يبارك في حضرتك آه، السؤال الأول إن شاء الله أنا نويت الحج إن شاء الله السنة دي ربنا ييسره إن شاء الله فهل ممكن إن دخلت آه، مكة غير محرم لأسباب يبقى عليا فدية فإيه نوع الفدية اللي ممكن يبقى عليا حاضر والسؤال الثاني حضرتك هل الحج المفرد له طواف قدوم؟
حاضر ربنا يبارك في حضرتك يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك ربنا يبارك في حضرتك سلام عليكم عليكم السلام ونسأل حضرتك الدعاء يا شيخ ده انت تدعي لي بقى وانت هناك ربنا ييسر لك الله أمور الأمر يا يبارك.
رب ونسأل حضرتك الدعاء إن شاء الله افعل ان شاء الله ربنا يرضى عليك ويتقبل منك يا رب اللهم آمين آه، السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي آه لو سمحت ممكن سؤال يا فضيلة الشيخ اتفضلي يا فندم آه طيب هو أنا الحمد لله بصلي وعارفة ربنا والحمد لله يعني راضية بنعمة ربنا جوزي مر... يعني مقتدر نعم فهو في رمضان اللي فات اداني الزكاة عشان أوزعه يعني وكده اه على الناس اللي هم ال... يعني الزكاة المفروض إن احنا نوزعها كويس فأنا ليا أخت يعني هي مش مقتدرة وظروفها على قدها يعني نعم فهل حرام لما أنا آخد جزء من وراه من غير ما أقول له وأساعدها بيه؟
اختك فقيره او مسكينه هي مش مسكينة بالدرجة اللي هي بس فعلا حالتها يعني مستدعية إن أنا ما هو أساعدها من هو المسكين يا اختي اللي هو عنده فلوس بس مش مكفيه اللي جاي على قد اللي رايح ده الحال كده
اه تقريبا طيب حاضر وعندها ابن صغير طبعا ومريض يعني حاضر.
بتعالجه حاضر يا فندم هجاوبك ان شاء الله جزاك السلام عليكم ورحمه الله السلام السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله وبياك
الله يسلمك آه عندي سؤال آه، فضيلة الشيخ آه ما هي الحدود آه ما هي حدود العلاقة أو المعاملة بين الخطيب والمخطوبة حاضر بعد العقد وقبل الدخول بعد العقد يبقى العاقد بقى مش الخاطب خلاص بقى عاقد نعم حاضر نعم.
سأجيبك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله أكثر الله وبركاته تفضل ازيك شيخ مصعب الحمد لله ازي صحتك الحمد لله في الله والله يا شيخ مصعب الله يحبك ويرضى عليك والله انا ان شاء الله عايزك البرنامج بعد اذنك تخليه يبقى بدري شوي حاضر عشان يعني الواحد يلحق يسمع طيب ووالدتي كانت عايزه تسلم عليك بعد اذنك المال تفضل
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ ازيك يا حاجة كيف حالك
انا النبي آه، ع- يعني اطلب منك كده ان رب ان تدعي لي وتدعي لاولادي ان ربنا يكرمهم ويبعد عنهم الوحش حاضر بس أنا عايز أطلب منك طلب ايوه ما تحلفيش غير بربنا بس ما تحلفيش بالنبي صلى الله عليه وسلم قولي لا إله إلا الله
ايوه قولي لا إله إلا الله لا اله الا حلو الله قوي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت احنا ما بنحلفش غير بربنا بس يا أمي الله يرضى عليك وربنا يحفظ ولادك وينبتهم نباتا حسنا بالله.
ويجعلهم من الصالحين ما ويبعد انا بقول عنهم لك كل كده شر يعني اطلب منك انك آه، تدعي لنا كده ربنا يكرمنا ويشفي لي ربنا يشفيك أصل أنا يعني ويعافيك عيانه شوي ألف سلامة شفاك الله وعافاك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويلبسك ثوب العافية ويبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك السلام عليكم ورحمة الله
السلام ورحمه الله تفضل شيخ مسعد نعم كيف صحتك الحمد لله كل عام وانت بخير وحضرتك بخير والله انا نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه آه، بالله نسالك سؤال بالنسبه للاضحيه نعم آه، كنا ضحينا نحن بال- بكبش نعم واللي قام بالتضحيه بالنسبه عنا الح- ال- الوالده والدتنا نعم
فما حكم الاضحيه بالنسبه طبعا لهي ت- ت- يعني بالنسبه للاضحيه تقوم عنا كلنا ولا لازم كل واحد يضحي عن نفسه؟
أنتوا عايشين مع الوالدة اي مع الوالده نعم وهي اللي في إيديها الفلوس هي اللي بتنفق كل حاجه معها نعم طيب ماشي حاضر أجابك.
وحكم الأضحى بالنسبة لهي طبعا بالنسبة لعدم القص وعدم أخذ الأظافر وكان ذا كده يكون حاضر عليه هي فقط كلنا حاضر الله يجزاك الخير عنها الله يعزك ويبارك في عمرك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ مسعد الحمد لله بارك الله فيك الله يرضى عليك آه، لو سمحت أنا ب... عايزة أسأل حضرتك سؤال بخصوص ال- الحلقة يا سلام انت فين من آه، زمان أنا الحمد لله ربنا أكرمني بالحجاب آه، وب... وبرؤية من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعديها لما اجتهدت وكده ربنا أكرمني برضو برؤية فلبست النقاب كويس فالحمد لله يعني بس أنا آه، موظفة اه آه، مش موظفة حكومي بس موظفة يعني بساعد في بيتي وجوزي وكده مم.
آه، ولكن آه، وظيفتي بت- بتتحتم عليا ان انا ب- يعني زي مدرسة للأطفال مم.
فالنقاب بروح وبقلعه في في الشغل ده وبلبس حجاب عادي فمش عارفه ده حرام ولا ايه بالظبط ولا بيشوفك من غير يعني النقاب الأطفال بس اللي في ابتدائي الصف الأول الثاني آه، الثالث الاطفال اه صغيرين فقط.
وانا معاهم بقالي 8 سنين او 9 سنين حاضر.
قبل ما البس اي حاجه حاضر هجاوبك إن شاء الله حاضر بس فيه يعني فيه رجال بس محترمين يعني انا م- يعني مش عارفه ده حرام ولا اعمل ايه حاضر هجاوبك إن شاء الله شكراً، جزاك بارك الله الله خير.
فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا عم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا عم الشيخ الحمد لله معاك مجدي من منزلة دهلية أهلا أهلا أستاذ مجدي اهلا بيك ايوه يا عم الشيخ اتفضل ازي صحتك الحمد لله انت ربنا كتر من امثالك يا رب ربنا يتوب عليا ويهديني الله يخليك يا رب إيه انت والله عندي ال- الحاجة والدتي
ها ايوه آه، تا- هي عندها ركب لها احنا كنا راكب لها بعدات وكده اه في القلب نعم ركبنا لها اربعة
اه مساتك اه
و- و- وجت تعبت الاسبوع اللي فات دوت وديناها تاني اه وديناها تاني فقالوا عاوزين دعابه تانيه احنا طبعا يعني عملنا كل حاجه بالنسبه للظروف بتاعتها هي كانت في الوزاره وكده يا, وعايشه يا حبيبي في الله يعني السؤال ايه الله يرضى عليك ان احنا عاوزين نركب لها الدعابه التانيه يعني عايز حد مساعدة لا احنا عاوزين بس يعني الاجراءات بتاع الاجراءات بتاعت ال- اللي طب هي يا الدخلة اخوانا بتاعت- سيب حبيبي في الله اترك رقم تليفون حضرتك في الكنترول والناس آه، اهو اللي عايز يساعد ان شاء الله يتصل على الكنترول والله المستعان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل ازيك ازيك يا شيخنا وعليكم السلام الحمد لله ازيك يا شيخنا اللهم لك الحمد ابو بكر من الغردقة يا شيخنا حياك الله وحيا اهل الغردقة ازيك يا شيخنا اخبارك عامل ايه الحمد لله بخير ونعم اهلا بيك احنا مش شايفينك لنا فترة كده في الغردقة ربنا ييسر الأحوال و- ونشوف ال- نستأذن من المسؤولين ونشوف الله يكرمك يا شيخنا كنت عايز اسال سؤال بس كده يا شيخنا بالنسبه لل... للاضحيه نعم.
انا عازل من ابويا فعليا فعليا بتاع دي عليا اضحيه ولا ابويا ي- ي- يفهم طب حاضر حاضر هجاوبك إن شاء الله السلام عليكم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله آه، كنت عايزه اسال حضرتك آه، فضيله الشيخ اتفضل انا آم، بشتغل مشغولات يدويه اكسسوارات زي عقد وانسيال اه ب- بايدي كويس آه، فانا لغايه دلوقتي مش راضيه بيها غير لغير المحجبات مم.
ف- فهل آه، ده صح ولا غلط؟
حاضر يعني على اساس ان ممكن واحده مش محجبه بتطلب مني عقد بتطلب مني خلخال حاجات من دي حاضر هجاوبك إن شاء الله الله يرضى عليك السلام عليكم الاتصالات لما بتكون في الموضوع بيبقى أفضل وأفيد السلام عليكم اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ موسى الحمد لله كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة بعد إذن حضرتك أنا عايز- ليا سؤالين اتفضلي يا فندم دلوقتي أنا الحمد لله محجبة وع- واعتمرت ممتاز وبقيم الل- الليل ما بس شاء الله.
بيجي عليا أيام آه، مش بقدر أصلي ال 11 ركعة كلهم نعم ف بصليها ساعات ثلاثة وساعات خمسة اه دي ده سؤال نعم.
تاني سؤال أنا ليا أخت آه، أنا إحنا يتمة نعم وليا اخت انا انا اللي بقبض عنها المعاش نعم فبحط معاشي على معاشها وب يعني وبنمشي الحياه انتوا عايشين مع بعض ايوه معاشك انت اكتر ولا معاشها هي اكتر انا وهي وفي تراضي بينكم اه طب خلاص مفيش مشكله لا يعني كده هل ان انا دي حق اليتيمه دي لا، انا لا، لا.
انا أنت مش بجور يتيمة يا عليها او أختي.
حاجه انت سنك كام سنه انا خ... سا- 48 سنه اختك سنها كام سنه 40 الا انت يتيم ولا هي يتيم اليتيم من فقد اباه وهو صغير ايوه قبل ان يبلغ والا انا كمان يتيم من ابويا ميت الله يرحمه اليتيم من فقد اباه وهو صغير لا يتم بعد حلم فالله يرضى عليك طالما انتم مت- متراضيين على هذا لا اشكال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ربنا يخليكم لنا يا رب الله يرضى عليك يا رب الله يرضى عليك تفضل النعيم يا رب ويرزقكم العلم يا رب وإياك والله حضرة الشيخ أنا عندي مشكلة الله يريح قلبك تريحني فيها تفضلي
أنا عندي ابني متجوز عن ثلاث أيام اه هو شغال حلاق اه دلوقتي الناس قالوا له الحلاقه دي حرام اه وحلاقه الدقن اه هو واحد دلوقتي بقى له اربع اشهر اه
بقول له يا ابني مش حرام روح يقول شهر ولا حاجه يقول لي ابدا طيب هجاوبك يا حاج ان شاء الله ها تابع معايا الحلقه تسمع الاجابه في اخر الحلقه ان شاء الله الله يرضى عليك طب اخر اتصال يا اخواني السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم
الو السلام عليكم الو وطي التلفزيون
السلام عليكم عليكم السلام
الو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ أنا بسأل عن حكم النقوب طب حاضر
ولو انا يعني والدي والدتي وخطيبي مش موافق على الموضوع ده هل انا يعني ابادر بيه ولا ايه؟
حاضر.
المفروض اقطعهم حاضر نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ون- ونستأنف يا إخواني يبقى قلنا يا إخواني الحجاب اللي ربنا يرضى عنه له ثمانية شروط أن يستر جميع البدن كله على الراجح أو ما عدا الوجه والكفين عند فريق من أهل العلم نحترمهم ونتأدب معهم بأدب الخلاف الثاني ما يكونش زينة في نفسه الثالث يكون ثخين يعني سميك مش خفيف الرابع يكون فضفاض ما يكونش ضيق يصف ما تحته الخامس ألا يشبه ثياب الرجال السادس أن لا يكون مبخرا ولا معطرا الشرط السابع ألا يشبه ثياب الكافرات لما تقرر في الشرع كثيرا أنه لا يجوز للمسلمين رجالا أو نساء التشبه بالكفار في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بمعتقد معين يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أنا أجي لكم مثلا لابس طاقية صغيرة كطاقية اليهود على رأسي كلكم هتنكروا عليا قلت لها هي دي مش بتاعتنا دي دي بتاعت اليهود يبقى إذا كان الثياب يدل على معتقد معين ما ينفعش نلبس ده إنها في ثياب عمت بها البلوى يلبسها يلبسها اليهود والنصارى والمسلمون والملاحدة والبوذيون التي عمت بها البلوى لا إشكال فيها إن شاء الله بشرط ألا يكون فيها مخالفة لأمر في الشرع ما تقوليش بقى الناس كلها بتلبس الرجالة كلها في الدنيا بتلبس حرير الحرير عندنا حرام للرجال كله بيلبس ذهب الذهب للرجال حرام نعم طب ليه لأن المشابهة في الظاهر تقتضي مشابهة في الباطن وفي الأخلاق وهذا أمر محسوس أنا لو لبست ترنج هتقول لي يا كابتن لو لبست عفريتة هتقول لي يا اسطى مش كده لو لبست آه، زي ما أنا لابس كده أي حد هيشوفني يقول لي يا عم الشيخ آه الموافقة في الظاهر تقتضي موافقة في الباطن وهذا أمر محسوس الشرط الثامن للحجاب ألا يكون ثياب شهرة يعني إيه ثياب شهرة؟ ثوب الشهرة هو كل ما يقصد به الاشتهار بين الناس سواء أكان الثوب نفيسا أو خسيسا لإظهار الزهد والرياء أنا عندي في البيت الدولاب عشرين قميص عربي أجيلكم بقميص مرقع عليه عشان تقولوا الشيخ الزاهد أهو يبقى ده ثياب شهرة برضه واحدة لابسة حجاب عاملة في الحجاب مواويل هنا زي أحمر وهنا خط مفضل وهنا ترتر وهنا إيه الفرح اللي أنت عاملاه ده عشان لما أخش كده الجامع أبقى مميزة وسط الأخوات ده ثياب شهرة برضه نهى الشرع عنه لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبث ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا الكلام مش مش هزل ده جد ده خطير ده نار ربنا نفسه خوفنا منها وحذرنا عندما قال فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى طيب دي أوصاف الحجاب الشرعي إيه بقى أخطاء النساء يا عم الشيخ في الحجاب ما هي أوصاف الحجاب المتبرج أقول لك خدي عندك بقى وعدي وراي واحد من أوصاف الحجاب المتبرج أولا إظهار عورات أجمع أهل العلم على تحريمها مثل القدمين وربما جزءا من الساقين مثل إظهار العنق أو جزءا من الشعر أو الأذنين مع بروز الحلي ودنك إظهارها حرام ده إجماع ده أي حد بيقول قال الله يقول كده أي شيخ يعجبك هيقول لك القدمين عورة الساقين عورة شعرك عورة ودانك عورة طب انت لابسة حجاب ورجليك باينة ليه والفستان منحسر لفوق ما بين جزء من الساق ليه وسعادتك عاملة قصة ليه اصل انا فنانة بقى ومحجب لازم برضه ابقى انيقة هو ده مش حجاب كده ما هو ده كده مش حجاب ده دي عورات كل اهل العلم اجمعوا على تحريمه فده خطأ اثنين إذا كانت تأخذ بالرأي القائل بأن وجه المرأة ليس بعورة نسلم له أنا خلاص الشيخ بتاعي قال كده وأنا اقتنعت بكده و و ده مش وقت جدال خلاص ستر جسمي كله ما عدا الوجه والكفين طب ماشي ليه بقى سعادتك مغطية الوجه بمساحيق متنوعة بكل ألوان الطيف محجب وحاطة في وشها أحمر وأسود وأزرق وأبيض وخارجة كده في الجسم هو بص عبايه واسعه فضفاضه زي ما انت قلت طب حتى مكياج دي مع نمص الحاجبين ليه لا ممكن تلاقي واحده تتكلم في الدين في الدين وحاطه في وشها نص بويات الكره الارضيه تقول لك انا محجبه اهو طب والحجاب قال لك لغمطي وشك كده هباب ووز- وزرقه وصفره وحمره ونمصه في حواجبك ليه ما تعرفيش ان النبي لعن النامصه والمتنمصه ما هو مرة قالوا لواحدة إن النبي لعن النامصة والمتنمصة قالت يا إخواننا معقولة يعني ربنا يعذب واحدة عشان شوية شعر شفت الكلام في الدين بقى إزاي كلام مصاطب مش كلام دين مفيش قال الله مفيش نور مفيش قال الرسول نعم آه الخطأ الثالث إذا كانت منتقبة واحدة منتقبة بقى ما شاء الله بعض المنتقبات هداهن الله يلبسن الآن عينة خمار خمار آخره لحد هنا لحد الرقبة عينة خمار وقد أنزلت النقاب إلى نصف أنفه ورفعت الخمار فوق الحاجبين المتنمصين وحط كحل بقى عاملة فرح في عينيها وماشية كده بالله عليك ده نقاب مش مكشوفة من ربنا ده انت لو قلعتيه يبقى أهون ده نقاب كده كده نقاب ايه اللي انت عاملاه ده ده انت كده فتنة اكتر من اللي كاشفه وشها اتق الله اتق الله في نفسك اتق الله في دينك اظهري العين لتبصري الطريق وخلاص والبيشة ليست بواجبة ما بندقق ما بنضيقش عليك انها مش مش مش بالطريقة دي يا اختي مش بالطريقة دي الله يهديكي أربعة من أخطاء النساء في الحجاب إنه بقى حجاب فيه زينة في نفسه إحنا قلنا الحجاب ده ليه؟ عشان يستر الزينة طب معقول يبقى هو نفسه زينة؟ حجاب مبهرج بألوان الطيف هذه تلبس أحمر حجاب وده أصفر ومن هنا شريطا ذهبيا ومن هنا شريطا فضيا مزركشا وقد التف الخمار إلى أعلى كأنه تاج عاملة هرم فوق دماغها ده خمار ده صدق النبي عندما قال رؤوسهن كأسنمة البخت رفعان فوق كده كأنه تاج وقد زينت ذيل العباءة بترتر دي العباية مليان ترتر وبعض العبايات النسائية النهاردة بقت منسوج فيها خيوط من الذهب أو الفضة خيوط مذهبة أو خيوط مفضلة ترسم صور صورة طائر على ظهرها كانها تقول للرجال انظروا هنا ده يا بنتي مش حجاب حتى لو طويل لأنه زينة في نفسه مين اللي ضحك عليك وقالك إنك محجبة كده لا ده مش الحجاب اللي ربنا أمر بيه ثم تخرج هكذا تلفت الأنظار وأنا أقول أقول ما قاله الشيخ محمد حسان في نفس الجزئية الشيخ محمد قال الكلام ده بالحرف قال إن هذا حجاب الخداع حجاب الزيف حجاب الزينة حجاب الفتنة إنه حجاب عار متبرج فوق رأس فارغ خاو من العلم والتقوى والخوف والورع والاستحياء من الله تبارك وتعالى وصدق والله خمسة من أخطاء النساء في الحجاب الحجاب الضيق الذي يصف العورات تلبس عباية وحزام في النص عند الخصر أنا شفت بعض الأخوات يلبسن عباءة جنز أنت أنت مغرمة بالجنز محجبة مجنزة برضو لابسة عباية جنز ضيقة خالص جنز أو النهاردة الموضة إسدال مفتوح كده وتحتيه بادي وبنطلون بقى موضة تلاقي البنت حاطة أحمر وأبيض في وشها ولابسة إسدال وتحتيه بادي وبنطلون ومفتوح وتمشي روح مفتوح انت محجبة ده حجاب دي موضة يا بنتي كده مش ده اللي ربنا قال عليه ولا ده اللي النبي محمد قال عليه أو تلبس العباءة وكمها واسع واسع زي عندنا في في مصر في الريف والصعيد تلاقي الراجل بيلبس العباءة كمها واسع الراجل ماشي فهي بقى لابسة العباية كمها واسع ومع أول حركة كده ذراعها هيبان وينكشف طب ما هو الذراع ده كله عور عند كل أهل العلم لو في الدهب بقى بيشخشخ ايه اللي انت عاملاه ده ده حجاب ما تعملي بزرار يا ستي ما تلبسي معصم عشان يستر انما كده مش حجاب يا بنتي مش حجاب سابعا لبس الكعب العالي لابسه نقاب وعبايه واسعه وفضفاضه وكعب عالي وتسير تتبختر كالبطه العرجاء في العباءه الواسعه وتلفت انظار الرجال وقد يكون في الكعب قطعة من حديد أو نحاس فتدق بها على الأرض فتلفت أنظار الرجال وقد نهى الله عز وجل في القرآن عن إبداء صوت الزينة صوت الزينة حرام إن المرأة تبديها لابسة كده ومقفزة كل شوية تشخشخ كده قدام الرجال ما تلفت النظر لابسة طويل وكعب عالي تك تك تك الله تتلقر على الأرض ربنا نهى عن كده قال تعالى في قرآنه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن عارفة أول واحدة لبست كعب عالي مين واحدة يهودية وضعت في نعليها قالبين حتى تطول بهما حتى يراها عشيقها بتقلد اليهود ما تلبسي كعب مناسب يا ستي مناسب ثمانية من أخطاء النساء في الحجاب التساهل في التستر فيها منتقبة صح بس ممكن تطلع من البلكونة من غير خمار أصلا شعرها مكشوف ووشها طالعة بهدوم البيت والناس اللي في الشارع يشوفوه منتقبة صح ولا تستتر تفتح باب الشقة وكل اللي طالع على السلم ونازل يشوف انت منتقبة بجد الله منتقبة صح وتقف على السلم ترغي مع الجي... مع الجارة من غير الحجاب بهدوم البيت وبعضهن يخرجن بثياب النوم يا بنتي هو اللي طالع على السلم ده هو اللي ماشي في الشارع ده من المحارم أبوك خالك عمك ولا دول مش رجالة أصلا تبرزين أمامهم بغير حجاب تساهل تساهل مميت النهاردة الناس اللي في قلوبها مرض كله بقى عايز تتفرج المتغمية دي شكلها إيه يمكن لو جارته التانية المتبرجة طلعت مش هيبص لها هو عايزك أنت فاتقي الله في دينك يا أختي احفظي زوجك في غيبته خلي عندك دين تاسعا تساهل المرأة مع أقارب الزوج من غير المحارم تبقى منتقبة بس خلي الزوج يشوفها من غير نقاب وأخوه يشوفها ومن غير المحارم هذا حرام حرام لابسة خمار مش لابسة نقاب وتطلع قدام أخو زوجها شعرها مكشوف طب ما كده حرام إجماعا كده حرام إجماعا هو أخو زوجك ده مش راجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان إلا ومعها ذو محرم وقال لما سأله الأنصاري أفرأيت الحمو طب أخويا خالي عمي ابن أختي ابن أخويا ممكن يدخل ويخلو بزوجتي قال الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت قالها ثلاثة فما تستهتريش عشرة الاستهتار في ثيابها أمام المحارم من الرجال أبوها خالها عمها أخوها ابنها المرأة إيه اللي يظهر منها قدام محارمها الرجالة قال جمهور أهل العلم المحارم من الرجال لهم أن ينظروا إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة يعني أبوك ممكن يشوف من جسمك لحد السرة وهنا وقف بقى ومن تحت الركبة خالك عمك ابنك ابن أختك ابن أخوك ده رأي جمهور أهل العلم القول الثاني لأهل العلم قالوا لا يجوز للمحارم أن ينظروا إلى ما يظهر من المرأة غالبا في بيتها كأعضاء الوضوء خلينا مع قول الجمهور الأسهل طيب معقول تبقى قاعدة قدام والدك ب stretch لازق في لحمك يفصل السوءة طب ما انت كده كأنك قاعدة عريانة ال stretch ده كأنك مش لابسة حاجة وفي استريتشات بلون الجلد كأنها ماشية عريانة انت مش مكسوفة معقول تبقى قاعدة قدام خالك بشورت معقول تطلعوا قدام ابنك بقميص نوم يشف ما تحته من السوءات فين الحياء يا بنتي ايه الاستهتار اللي احنا فيه ده هذا لا يجوز 11 من أخطاء النساء في الحجاب التهاون بالمشاركة في الأفراح الجاهلية واحدة منتقبة ده كتر النظام ده كتر قوي قوي بقى تلاقي واحدة منتقبة واقفة في فرح جاهلي يعني إيه جاهلي يعني في رقصة بترقص العروسة والتبرج وده بيرقص وده وتلاقي أنت إيه يا منتقبة اللي مدخلك في وسط الهمج دول اللهم اهدي كل مسلم يا رب استغفر الله إيه يا بنتي اللي حطك وسط الهباب ده مش دي منكرات تقول أصل فرح بنت أختي آه فرح أختي تخش النار في هوى أختك هتنفعك في الآخرة ده ربنا بيقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أنت ما تعرفيش أنك لو قعدت في مكان فيه معصية حتى لو بتنكري ده بقلبك أنك شريكة في الذنب معهم أنت عمرك ما قرأت قول ربنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم مثلهم إيه اللي مقعدك يا منتقبة في فرح في تبرج ورجاله بترقص وشباب بيرقصوا وبنات بترقص إيه اللي شكلك شاذ شكلك وحش اتقي الله في دينك 12 من أخطاء النساء في هذا الباب التهاون في الأفراح تلاقيها مختمرة بس ليلة فرحها تقلع الخمار أعرف كتير كده وبيجي لي أسئلة كتيرة كده واحدة لابسة خمار ليلة فرحها راحت قلعة ولابسة قط وسواريه ليه؟ ليلة العمر يا عم الشيخ ليلة العمر والناس صوروها ليلة العمر عادي من أخطاء المحجبات حجاب محتاج لحجاب في الأفراح المصيبة اللي اسمها المحمول النساء مع بعض صح وتلاقي أخت بقى فلانة والأخت علانة والأخت ترتانة في مستهترات كتير تمسك التليفون وتصور طبعا كل واحدة قاعدة نساء قاعدين بقى قاعدة كده يعني متساهلة ما احنا حريقة هم حريم في بعض واللي بترقص واللي بتطبل تصور تصور تصور تصور ولا واحد واخد باله وهي ما عندهاش دين قوي يعصمها وروح بقى جوزها يتفرج ابنها يتفرج التليفون يقع في ايد اخوها يتفرج اتق الله في في امراه طلقت بسبب المصيبه دي جوزها شافها على شريط فيديو بترقص شريط يتداوله الناس راح مطلقها احفظي جوزك في غيبته وانت اللي عماله تصوري اتقي الله في دينك 12 أو 13 من أخطاء بعض الأخوات الذهاب إلى طبيب مع وجود طبيبة في غير ضرورة هي حامل وعايزة تولد تقول لك لا لا لا ما ولدش غير عند الدكتور ميدو ميدو ده ليه تلف في حرير طب ما تروح للدكتورة فلانة لا لا هو الحريم يعرفوا حاجة طب والدكتورة علانة هم يعرفوا حاجة هو ميدو ده ما حصلش ما ينفعش تروح للدكتور يا بنتي في وجود دكتورة ما ينفعش تروح الراجل دكتور لغير ضرورة ما ينفعش ومن أخطائهن الذهاب للطبيب الرجل عند الضرورة بغير محرم رايحة بقى الدكتور وفي ضرورة ماشي روحي بس يكون معاكي محرم راح لوحدك ليه فين أبوك فين خالك فين عمك فين جوزك مفيش طب واحدة ست تكون معاكي عشان بقاش في خلوة كذا من أخطائهن في هذا الباب أخوات المصايف الأخوات اللي واقفين على السلم أنا أخت ملتزمة بس أروح المصيف وخد بالك هنزل الفجر عشان ما حدش يشوفني تنزل تلاقي الشاطئ مليان إيه اللي موديكي هو نزولك البحر ده فريضة ولا سنة تقول لي مباح أيوة حلال ومتعة ومباح إذا كان في مكان منضبط بضوابط الشرع فين ده فين تقول لي لا أنا هنزل وفي بعض البعض من بعض الدعاء قال لي قالوا ينفع أنزل وأنا بنزل كده أسبح ربنا وأنا بعوم في وسط الرجال سبحان الله العظيم الله أكبر الله أكبر والراجل ينزل ويذكر أسماء الله الحسنى وهو بيعوم يعني يعوم كده ده بيضرب كده غطس كده ولا بالانس إلى واحدة قدامه عريان يقول المنتقم الجبار ده هذا تهريج دول ميعوا كل القضايا أنا شفت بعيني دي أختي داخلة السيمة طب أنت يا منتقبة داخلة السيمة السيمة شفنا على الشاشات منتقبات في الاستاد قاعده في وسط الرجاله بتقول بيب بيب انت ليه موداك الاستاد انت يا منتقم راح هتعملي ايه تختلطي ليه ده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اختلاط النساء بالرجاله في المسجد شر روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها لأن زمان كانت الصفوف ورا بعض فأول صف في النساء قريب من آخر صف في الرجالة النبي اعتبر ده في المسجد شر أمال على الشواطئ في السيمة صرنا نرى محجبات قاعدين على الكورنيش وخطيبها ولا ما نعرفش عريسها ما قاعده كده على الدرابزين وعمال آه، يقول لها شايفه القمر يا ليلى ده مكانك بيتك يا بنت ما يجيلك بيتك ايه اللي بتعمليه ده ايه اللي بتعمليه ده امراه من بنج- من بن- بنجلاديش كانت عندها ميه زرقاء على عينيها ففي مستشفى سعودي ذهب إلى هناك يعالج الفقراء فجاءت امرأة عجوز منتقبة تقدم خطوة وتؤخر خطوة فلما اقترب منها الطبيب ليكشف عليها قالت أستحلفك بالله هل أجاز لك الشرع أن تكشف على وجهي عند مرضي في مثل هذه الحالة قال نعم يا أمة الله أي حلال يا بنتي فلما هم أن يضع يده على عينيها ارتعدت ما تترعش قوي فقال لجوزها في ايه قالت- قال قال له دي طول الليل تبكي ومتضايقه عشان هتكشف وشها للضروره امام غريب واستقسمتني بالله ان كان هذا حلال ام حرام قبل ان اتي بها اليك المهم الدكتور عالجها وبعد ما فتحت قالت لزوجها لولا اني احب ان اقرا في المصحف وانظر فيه واقوم بخدمتك انت واولادك لاستحببت العمى على ان يراني غريب فين احنا من دول فين أخوات المصايف والكورنيش والسيما والاستاد تساهل بعض الخليجيات في كشف النقاب أمام السائق يا بقى ست من الخليج ربنا يبارك فيهن فالجنايني يشوفها من غير حجاب السواق يشوفها من غير حجاب تخش تشتري تروح رافعه النقاب قدام البياع كأن هؤلاء ليسوا رجال وهذا حرام أصل الخدام خدام مين الرجل رجل والمرأة امرأة امرأة العزيز عرضت نفسها على يوسف عليه السلام وقد كان يعمل عندها عليه وعلى نبينا السلام كذا من أخطائنا لا محجبة وتصافح الرجال محجبة وتسلم على الرجال تصافح هذا حرام لما رواه الإمام الطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له خلاص ده احنا اصحاب ده احنا متربيين سوا ده احنا في الشغل مع بعض ده احنا ما ينفعش الكلام ده ثم المصافحه تقتضي مخالطه وازيك وصباح الفل يا مدام فلان وعامله تعالى نفطر سوا ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش يا محجبه تعملي الكلام ده ثم من اخطاء آه، النساء في هذا الباب التعالي على المتبرجات تجد بعض الاخوات فيهن فظاظه وغلظه وتتعالى على امراه غير محجبه يعني انت في الجامع لقيتي واحده لابسه حجاب اي كلام او مش محجبه خالص طالعه المسجد تصلي ببنطلون استقبليها استقبالا حسنا وبالراحه وبالرفق وباللين مش تتعالي عليها وتغلظي لها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم اخيرا اختي في الله يا من تلبسين حجابا على هواك لا على مراد الله عز وجل ولا على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم لا تغتري بمن يبارك هذا الحجاب ويكتمك النصيحة فإني والله لا أريد لك إلا الخير النبي شاف واحد بيصلي غلط قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي هي لابسة حجاب غلط بقول لك ارجعي تحجبي فإنك لم تتحجبي خطوة جميلة اللي انت فيها كنت الأول وحد دلوقتي أحسن بس مش هو ده الحجاب في العشر الأولى من ذي الحجة اشتغلي بقى وخير عمل تتقربين به إلى الله أصلح الحجاب أختي الكريمة اتق الله في دينك أختي الكريمة البسي كما أمر الله عز وجل ولا تقولي أنا أحسن من غيري لا أسوة في الشر وقد روى الشيخان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ومسك الختام أذكر كل محجبة في حجابها خلل بخاتمة آيات الحجاب عارفة يا أخت ربنا لما فرض الحجاب آخر حاجة قالها في الآيات إيه؟ قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبي إلى الله من تقصيرك واعلمي أنك على ثغر من ثغور الإسلام فلا يطعن في الدين بتقصيرك أخويا بيقول لي آه، ينفع أختي أصنع قماش البضيهات ينفع مالكش دعوة ينفع بيقول لي هنزل مكة وممكن أدخلها من- غير محرم لأسباب أنت في الميقات قل لبيك اللهم حجة اللهم محلي حيث حبستني فإذا حبسك حابس لا شيء عليك إن إن لم تقل هذه الاشتراطية ودخلت بغير إحرام فعليك آه، فدية عليك دم هل لل- للحج الإفراط طواف قدوم نعم طواف القدوم مسنون للمفرد أيضا سنة زوجي أعطاني الزكاة, الزكاة وأختي مسكينة اديلها إن شاء الله آه عايزين كلام عن النقاب هنعمل محاضرة كاملة اسمها فصل الخطاب في حكم النقاب إن شاء الله تعالى أمي هي اللي في إيديها الفلوس وبتصرف ينفع تضحي عني وعن آل البيت عنها وعن عيالها اللي عايشين معاها بكبش يجوز إن شاء الله يجوز إن شاء الله تعالى أنا مدرسة وزمايلي المحترمين بيشوفوني من غير الحجاب في المدرسة ما ينفعش ما ينفعش ده تساهل آه آخر سؤال بتقول لي بعمل مشغولات يدوية عقد وانسيال وكذا وكذا ولا أبيع إلا للمحجبات لا أبيعي لكل امرأة تأتي وتشتري منك أخيرا بتقول لي بصلي قيام الليل ب 11 ركعة ساعات بكسل يبقوا تسعة يبقوا سبعة يبقوا خمسة لا إشكال الأمر فيه ساعة إن شاء الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على غالبا غالبا مش دائما على صلاة الليل بإحدى عشرة ركعة وزاد أحيانا وقصر أحيانا يعني قلل في عدد الركعات صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم وأرجو أن يكون كلامي بردا وسلاما على قلوب جميع المحجبات حجابا فيه خلل فإني والله ما قصدت إلا الخير ولا رجوت إلا الخير اللهم اهد جميع نسائنا لما تحب وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته